بسم الله الرحمن الرحيم موقع الطريق إلى الله www.waytoallah.com يقدم الدكتور حازم شومان
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى ثم اما بعد فلازلنا بفضل الله سبحانه وتعالى مع سلسلة القصص القرآني فاكرين يا جماعة مصباح علاء الدين فكرة مصباح علاء الدين الحاجة اللي انت كل ما يحصل لك مشكلة تروح لها تلاقي حل المشكلة بتاعتك عندها من اجل الموضوع ده احنا بنتكلم في القرآن عشان كل واحد فينا يتصور الوقت مشكلتك ايه مشكلتك انك انت مش قادر تلتزم ومش قادر على نفسك هتلاقي حل مشكلتك في القرآن مشكلتك انك انت التزمت بس لسه في في قلبك شهوات عايز تعالج قلبك وتصلحه هتلاقي حلها في القرآن مشكلتك انك انت نفسك تبقى بطل نفسك انك انت تبقى بطل من ابطال الدين هتلاقي حلها في القرآن مشكلتك انك انت التزمت بس لسه في شهوة او معصية مش قادر تتخلص منها وعايز تسيبها هتلاقي حلها في القرآن بنتكلم في قصص القرآن عشان نكتشف مع بعض ان حل كل مشكلة في حياتنا موجود في كتاب الله بين دفتي كتاب الله سبحانه وتعالى هنتكلم الليلة باذن الله عن قصة ليها اربع ابطال مين الاربع ابطال اول بطل نبي من الانبياء والبطل الثاني امرأة نبي وامرأة تبقى قصة مين واحد هيقول يوسف وامرأة العزيز لا واحد هيقول يبقى موسى والفتاتين في سورة القصص لا امال مين اول ما هنقول البطلين التانيين هتتعرف فورا يا جماعة الابطال الاربعة لقصة الليلة نبي وامرأة وهدهد ونملة يبقى مين النبي سيدنا سليمان قصة سليمان عليه السلام وبلقيس ملكة سبا طب احنا بنتكلم عن القصة دي ليه يا جماعة احنا الوقت في زمن اصبح ال- السمت الاساسي ليه غياب القدوة مفيش قدوة مفيش نموذج مفيش موجه مفيش مربي احنا الوقت الرموز اللي بتطلع وبتبرز قدام الشباب مين التافهين والتافهات والممثلين والممثلات واللاعبين واللاعبات والمغنيين والمغنيات والساقطين والساقطات المتجرئين على حرمات الله والمتجرئات والغارقين في المعاصي والغارقات والمنتهكين لاحكام الله وحدود الله وحرمات الله والمنتهكات هي دي القيم اللي بتبرز قدام الناس الوقتي ايه القيمة الوقت مين الموجه مين القدوة اما نسمع الاسبوع اللي فات عن مدرس بيضرب الطالب بسلك كهرباء جلت للولد عينه وعين الولد كانت ان تذهب ولما عرف ان في نزيف داخلي في العين عمل ايه عايز يهرب بالولد من المستشفى ده مدرس ده ولا بلطجي ما حدش فيه قدوة لا في الاعلام ولا في التعليم حتى كثير ممن يعتلون المنابر اصبح في غياب في القدوة فيهم طب الشباب هيمشي ورا مين الناس هتمشي ورا مين مين القدوة اللي الناس هتمشي وراها بنتكلم عن هذه القصة لان القصة دي اربع ابطال باربع قدوات الاهلي الاسبوع اللي فات في الدورة اللي كان دخلها لو كان كسب اول ماتش كان كل لعيب خد خمسين الف جنيه تاني ماتش لو كان كسبه كان كل لعيب خد مئة الف جنيه تالت ماتش لو كان كسبه كان كل لعيب خد ميتين الف جنيه يعني كل لعيب كان هيرجع بنص مليون جنيه الواحد بعد 25 سنة شقى في التعليم لو المنصورة دي كلها عيت وكشف عليها مش هيكسب نص مليون جنيه سبحان ربي زمان كان الاب يقول لابنه يا ابني قوم ذاكر شوية عشان تطلع مهندس الوقت يا ابني انت نلعب لك كورة شوية عشان تطلع لعيب كورة يمكن ربنا بقى يطلعنا على وش الدنيا دي على ايديك فالمقصد يا جماعة نحن في زمن غياب القدوات عايزين نتكلم عن قصة الليلة واول مشهد ها نواجه بيه على الشاشة في قصة الليلة اول بيان القاه الحاكم الجديد على الشعب فور ان تولى هذه المسؤولية وهذه الرعية سيدنا سليمان وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس اول بيان بقى الحاكم بيحتك فيه بالشعب علمنا من عند الله منطق الطير واوتينا من عند الله من كل شيء ان هذا لهو الفضل فضل من مين من الله اول كلام الحاكم قاله لشعبه كلمه عن ربنا قد ايه الرعية بتتأثر بالراعي وقد ايه الشعب بيتأثر بالحاكم صدام لما رب شنبه العراقيين كلهم عملوا ايه ربوا شنباتهم واحد تاني لما عمل سكسوكة الخليج كله عمل ايه عمل سكسوكة طب تخيلوا لو ده ما كانش عمل كده لو ده كان كلم الشعب عن ربنا كانت الناس اتأثرت قد ايه بل انا مش بقول الكلام ده عشان نتكلم في السياسة انا بقول الكلام ده يا جماعة عشان نسقطوا علينا احنا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته لو الاب كلم اولاده عن ربنا لو دكتور الجامعة دخل في المحاضرة كلم الطلبة عن ربنا مش هم دول القدوات لو اتكلمنا للي احنا مسؤولين عنهم عن ربنا سبحانه وتعالى لو الاب كلم اولاده عن ربنا فاول حاجة البيان الاولاني اللي سيدنا سليمان القاه على الشعب ولاحظ كلمة وورث سليمان داوود ورث ايه ورث العلم احنا ورثنا من ابائنا ايه ايه اللي ابائنا بيورثوه لنا ايه اللي الاباء بيورثوه للاولاد دلوقتي ذاكر يالا كل كويس يا ابني كل عشان تكبر الامتحان لسه عليه ربع ساعة الولا نايم مستقبله هيضيع طب ده ما صلاش الفجر والفجر بيدن يا اخي حرام عليك ده نايم سهران بيذاكر طول الليل سيبه ينام وي- ويريح جسمه شوية هو ده يا جماعة اللي احنا ورثناه طب احنا هنورث لاولادنا ايه هنورث لهم ايه الواحد لما فكر كده ايه اكبر حسنة في ميزان ام صلاح الدين صلاح الدين ايه اكبر حسنة حسنة في ميزان ابو محمد الفاتح محمد الفاتح يعني انت لما تربي ولادك او لما تورث لولادك الدين انت ممكن بابنك او بابنك تبقى مع النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة فعايزين يا جماعة اول حاجة نركز عليها في القصة سليمان كحاكم لما ربنا يقول وتفقد الطير ال- الحاكم بيتفقد الرعية اهو نازل للرعية وبيتفقدها وتفقد الطير وكل كلمة هقولها عن الحاكم لا اقصد بها غير انا وانت اولا ليه عشان احنا الاول نقيم دولة الاسلام في حياتنا وواقعنا قبل ما نطالب به غيرنا وتفقد الطير فقال ما لي لا ارى الهدهد ما لي لا ارى ماليا لا ارى في كلمة تخرج من حاكم برضه ماليا لا ارى ده المفروض انه عارف كل حاجة وشاف كل حاجة ماليا لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين اتهم نفسه الاول ان هو مش شايف قبل ما يتهم الهدهد انه مش موجود القاء المسؤولية عليك كنا في جامع من يعني ناس كبار كده يعني اطباء كبار السن قاعدين يتكلموا كل واحد قاعد يقول انا وديت ولادي الهدى والنور اعمل لهم ايه وبرضه باظوا والتاني يقول انا مش عارف وديت ولادي برضه الهدى والنور وبرضه باظوا يا جماعة العيال خرجت بايظة من البيت اصلا قبل ما تقول الولد باظ لانه مش كويس او لان البيئه مش كويسه القي باللوم على نفسك انت الاول اف- ال- الولد كفايه الدش اللي انت حاطط له في البيت بياخد المحاضره في الدش ويخرج يطبق السكشن في النادي او على القهوه او في الشارع بيطبق عمل اللي هو خده في البيت الولد خرج من البيت بايظ اصلا يا جماعه يا جماعه عايزين سياسه اتهام النفس حتى في احوال الامه مين المسؤول عن غلاء الاسعار انا وانت مين المسؤول ان الدنيا بقت حر وارتفاع طقس ومناخ الارض انا وانت لما غلت الاسعار قال محمد بن واسع رحمه الله لو مات محمد بن واسع لاستراح الناس يبقى لما الاسعار غلت الفترة اللي فاتت يبقى مين السبب انا اقول حازم شمال وانت تقول محمد وده يقول احمد وده يقول ابراهيم يبقى يا جماعة نعرف ان احنا مسؤولين عن كل حاجة بتحصل اتهام النفس قبل اتهام الاخرين مالي لا ارى الهدهد الهدهد تخيل ملك الجيش بتاعه دبابات وطيارات وصواريخ وبعد كده يقول كان في رصاصة هنا في الحتة دي ده حشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير وهدهد ايه ده كشف الف هدهد يعرف ان في هدهد نقص ده لو كان هدهد وحصان واسد وفيل وعرف ان الهدهد نقص ماشي انما الف هدهد ويعرف ان في هدهد نقص ويقول الهدهد يعني عارف انهي هدهد اللي نقص تخيلوا يا جماعة تفقد الرعاية بيوصل لدرجة ايه عايزين اب لما يلاقي بنته اتأخرت بره البيت يقول مالي لا ارى بنتي عايزين واحد مننا لما يلاقي واحد كان بيحضر الدرس من شهور وبقاله ثلاث اربع مرات انقطع عن الدرس يقول مالي لا ارى اخويا اللي كان قاعد جنبي عايزين لما الاخت تلاقي زوجها قاعد بيتاخر بره البيت وما يجيش تقول مالي لا ارى زوجي هو بدا يبص بره هو بدا في حاجه تلفته عني انا ما عدتش متبعله ليه كويس فبدا ينصرف عني مالي لا ارى بنتي الوقت لو الاباء للبنات بتوعهم هم اللي ماشيين في الشارع دول سألوا السؤال ده مالي العرب انت بنت راحت فين ده مش هدهد غاب في جيش ده بنته وما هوش لاقيها احد ال- زملائي وهذه قصة سمعتها من يعني من غير مصدر يعني للاسف تمرين مشهور قصة مكررة يعني بيقول لي يعني جات له بنت في المركز الطبي اللي بيشتغل فيه والدتها شايلها فيه ايه انا بنتي عندها زايدة والزايدة والحقنا و... ف يعني بالفحص وبال فوجئ ان البنت مش حامل يا جماعة ان البنت في حالة الوضع والولادة البنت حامل يعني متجوزة عرفي وحامل وبعد تسع شهور وامها بتحسب ان البنت عندها زايدة فين الرقابة هنا وهذه القصة سمعتها من غير مصدر بس السيناريوهات بتختلف تخيلوا يا جماعة ان بنوصل لهذه الدرجة يعني بنت تيجي في مركز طبي انا عندي زايدة طب وبعدين اشعة او فحوصات او او ايه ده يا بنت ده انت حامل لا انا مش حامل طب هنقول لوالدتك قولوا لوالدتي وايه يعني والدتي هو كان زمان بقى الكلام ده طيب تعالى يا ستي في ايه بنتك حامل تخيلوا الام العظيمة تعمل ايه تخيلوا الام ال- ال- الش- قوية الشكيمة المربية تعمل ايه ادت للبنت بصة فظيعة كده كأنها بتقول لها اه يا قليلة الادب بقى كده تعمليها من ورايا قومي ال- زميلي بيقول انا بقيت مسؤول يعني هو كان متوقع مثلا هتموتها هتعمل فيها حاجة اه بقى كلام تلفزيونات الكلام ده يا جماعة يعني يعني فيا جماعة مالي لا ارى بنتي مالي لا ارى ابني الرقابة ان شنطة البنت الاب او الام يشوف فيها ايه ان نمر محمول البنت يتشاف مين اللي مسجل عليها البنت خارجه رايحه فين لصاحبته فلانه بعد نص ساعه يروح تليفون لفلانه بنتنا عندكم ولا لا وهاتوا لنا نكلمها في رقابه يا جماعه دي رقابه اخلاقيه ودينيه و و- في رقابه من نوع تاني رقابه المربي على الطلبه لما الرسول عليه الصلاه والسلام بعد الغزوه قال ما هل تفقدون من احد فقالوا لا يا رسول الله قال ولكني افقد جليبيب انا مش لاقي جليبيب الفقير ال- البسيط الدميم القصير ده انا مش لاقيه والرسول بحث عنه لغايه ما لقاه مقتول والرسول دفن وهو بيبكي عليه عليه الصلاه والسلام ولكني افقد جليبيب التفقد الرقابه سواء في امور الدين او في امور الدنيا فالسياسه الكلمات بتاع سيدنا سليمان ده نبي عايزين نخرج منها بالسياسه نتعامل بيها في حياتنا كلها ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه قال له ليه ده هدهد ده ضعيف ده صغير خدوا بالكم من هذه الكلمة يا جماعة العقوبة على قدر الذنب وليست على قدر المذنب يعني لما يجوا يتكلموا في حكم الرجم الزاني ليه اترجم ما هو انت لو بصيت للمذنب هتقول لا ده حاجة صعبة وحاجة فظيعة ولكن بص للذنب وفظاعة الذنب هو ده مبدأ الدين في الدنيا وفي الاخرة مش بس في احكام الشريعة في الدنيا كمان في الاخرة لما ربنا يقول لك فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار ثياب من نار يعني ايه الثياب دي يعني محوطة جسمك من كل ناحية يعني النار محوطة جسمهم من كل ناحية الثياب دي اكتر حاجة ملتصقة بالجسم يعني النار ملتصقة بجسمهم من كل حلب وصوب قال لك طب ليه يا رب العذاب الرهيب ده العقوبة على قدر الذنب وليست على قدر وليست على قدر المذنب لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين شوفوا بقى بعد التهديد ده الهدهد عمل حاجة غريبة جدا فمكث غير بعيد الهدهد جه كلمة مكث دي يعني وقف في مكانه يعني ايه المفروض انه مهدد بالقتل يقعد يتنقل من غصن لغصن عشان ما يتمسكش ده فضل مكانه وكمان غير بعيد يعني لو سليمان مد ايده يمسكه قال لا هو الهدهد مش خايف لا مش خايف ليه تزكية لعدل سيدنا سليمان طب شوفوا اللي اشد منها فقال احط بما لم تحط به يا سلام بقى في حاكم في الدنيا ما يعرفش كل حاجه في التاريخ والجغرافيا والفلك والسياسه والاقتصاد بيقول له انا عرفت اللي انت ما عرفتوش تزكية لتواضع سيدنا سليمان ربنا وصف سيدنا سليمان بالعدل والتواضع اهم صفتين لازم يبقوا موجودين في مين يا جماعة في الحاكم وفي كل راعي مسؤول عن رعية ما اجمل ان توجد هاتان الصفتان في رئيس قسم مع الدكاترة اللي عنده في مدرس مع الطلبة اللي عنده في اب مع اولاده في عميد كلية مع كل الموظفين اللي عنده في الجامعة في دكتور جامعة مع الطلبة اللي عنده ما اجمل ان توجد هاتان الصفتان في كل راعي مسؤول عن رعية لما الوقت طفل يقف في الفصل يلاقي الم- المدرسة مش محجبة وهو لسه سامع عن الحجاب وسامع يقول لها يا ابلة لو سمحتي انت مش لابسة شرب ليه تقول له اسقط يا حمار يبقى هي كانت بتعلمه ايه الكبر على الله يبقى هي دي بتعلمه الكبر من كبرها علمت الولد الكبر على الله عايزين يا جماعة لما بنسقط الكلام ده علينا احنا نقول اقيموا دولة الاسلام في حياتكم وواقعكم اولا يقم على ارضكم ثانيا الاول قبل ما تحاسب تقول فلان ما بيطبقش شريعة او فلان ما بيطبقش انت بتطبق انت الدين في نفسك انت الدين موجود في حياتك ولا لا عايزين اسلامة المجتمع قبل ان نتكلم في اسلامة الحكم يا جماعة اسلامة المجتمع الاول عايزين الاول قبل ما نلهب حماس الشباب ونلهب حماس انفسنا ان احنا نقعد- نقعد نتكلم على الحكم والسياسة ان احنا نشوف الاول احنا فين من الكلام ده احنا فين لما نبقى احنا الكلام ده موجود عندنا ساعتها سيولي الله سبحانه وتعالى علينا من يكون فيه مثل هذه الصفات فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين تلاحظ ان اول بيان الحاكم القاه على الشعب بتاعه اصل مبدئين في غاية الخطورة سيدنا سليمان قال ايه ها وورث سليمان داود وقال يا ايها الناس علمنا واوتينا هذا هو الفضل المبين و... يبقى اذا الايمان الاساس الاولاني الأم- الايمان وفي وسط الكلام قال علمنا العلم دولة العلم والايمان يبقى لازم يكون الدولة اللي احنا عايشين فيها دولة علم وايمان والا مش هنأثر في الواقع ولن يتأثر بينا طب ينفع علم من غير ايمان ما هو في ناس بتقول لك حل الواقع ان احنا نتقدم علميا عشان نبهر الغرب طب ما اليابان متقدمة علميا امريكا راحت عبدت الفيران ولا عبدت بوزة ما ينفعش يا جماعة ما ينفعش تخيل انك رحت اليابان انبهرت بالعلم اللي عندهم وبعد كده العالم قام واخدك معبد جنب المعمل سجد فيه للفار ولا عبد فيه الفار هتنبهر بيه يبقى القضية الاساسية ان يبقى عندنا دين بعد كده يبقى عندنا الحاجات اللي نبهر الاخرين بيها ساعتها لما يجوا عندنا يلاقوا دين ففعلا يدخلوا في ديننا يبقى اذا دولة العلم والايمان غير ان احنا نلاحظ يا جماعة ان العلم قبل القوة ودي حتة مهمة جدا سيدنا سليمان بيقول ايه علمنا منطق الطير العلم واوتينا من كل شيء من كل اسباب القوة العلم قبل القوة العلم لما سيدنا سليمان طلب عرش بالقيس من اللي ياتي به قام عفريت من الجن قال انا اتيك به قبل ان تقوم من مقامك يعني انت هتخلص القعده بتاعتك دي بعد ساعتين ثلاثه اكون جبته لك لا ده عنده قوه امال قال الذي عنده علم من الكتاب انا اتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك يبقى العلم غلب القوه العلم غلب القوه يبقى اذا من المبادئ اللي بتؤصل في اول القصه دوله العلم مش دوله القوه والجبروت العلم والايمان يعني ايه العلم لما هنيجي نسترسل في القصه هنفاجئ ان المسمى الاساسي للعلم ليس فقط الدين ولكنه علم الايه ولكنه علم الدنيا البطل الاولاني اللي ظهر على الشاشه كان سيدنا سليمان بيظهر هنا البطل الثاني وحشر لسليمان جنوده من الجن والانس والطير فهم يوزعون حتى اذا اتى على واد النمل البطل الثاني نمله قال يا ليتنا كنا نملة والله يا جماعة يا ريتنا نبقى على قد النملة دي قالت نملة يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم قال لها النملة حاسة ان في خطر جاي تقوم تهرب وتنجو بنفسها لا ده بتحذر اخوانها طب انت ممكن تتاخري وتهلكي ما تنجي انت بجلدك لا ان يبقى في روح الجماعه مش يلا نفسي لما حصل الزلزال في مصر المدرسين داسوا على رقاب العيال وهم بيجروا من على السلالم لما حصل يعني يعني كان في يا جماعه يعني المفروض المدرس ده هو اللي يامن خروج الطالب الاول فايه الهم هل عندنا هم الجماعه هل عندنا هم الدين يعني كان في بنت صينيه بتبيع هدوم وكده يعني فنازله مدرسه فلقت ثلاثه مدرسات فبعد الثلاثه مدرسات ما اتكلموا معاها البنت مشت فالثلاثه كل واحده علقت على حاجه الاولانيه علقت على ان الاسعار بتاعتها رخيصه التانية علقت على ان هي قالت انها مديرة المصنع ونازلة بنفسها تشتغل التالتة علقت على انها بتتكلم عربي كويس محدش علق على ان دي كفرة بتسجد لبوذا ولو ماتت على كده هتخلد في جهنم محدش علق على نقطة دينية عايزين يبقى عندنا روح الجماعة ده احنا 17 مرة في اليوم بنقول اهدني الصراط المستقيم لا اهدنا الصراط المستقيم مش انا لوحدي يا رب الصف كله الامة كلها يا رب العالم كله يا رب يبقى اذا روح الجماعة او روح المسؤولية اللي احنا للاسف ما هياش عندنا حتى واحنا ملتزمين التزمت ومالكش دعوة ببيتك التزمت ومالكش دعوة باصحابك يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان الله والنملة عرفت منين ان ده اسمه سليمان منين عرفت ان ده اسمه سليمان حته مهمه جدا منين ماذا لو احبك الله لو ربنا حبك هيحبب الكون كله فيك هيخلي الكون كله يعرفك اسمع الى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم رواية عن رب العزة فاذا احببته مفتاح كنوز خزائن الله فاذا احببته سبع خزائن هتتفتح عليك الوقت لو ربنا حبك في الحديث ده هو لوحده فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به اول خزينه ما تسمعش الاغاني ولا تسمع منكرات ما تسمعش الكلام ده ما يدخلش من ودنك لقلبك بقيت طاهر السمع وبصره الذي يبصر به بقيت ماشي بنور الله في الحياه بقى عندك بصيره ربانيه في الحياه تشوف بنت متبرجه مش ممكن ولسانه الذي يتكلم به بقى كلامك كلامك فيه نور لما تروح تكلم اصحابك ما يتريقوش عليك كلامك فيه نور ويده التي يبطش بها يعني ايه يعني بقيت بتستمد قوتك من قوة الله سبحانه وتعالى ايه ده ورجله التي يمشي بها يعني ايه هو رجلك دي اللي بتمشي هنا وهنا بقيت مسدد في خطواتك بقيت مسدد في خطوات اختياراتك في الكلية في الجواز في الشغل مسدد في خطواتك ولئن سألني لأعطينه بقيت مجاب الدعاء ولئن استعاذني لاعيذن في حمى الله محدش يقدر يهددك ولا يعمل فيك حاجه سبع خزائن اتفتحت عليك بمفتاح فاذا احببته لو ربنا حبك هيغرقك نعم وهيوريك نعم لا يمكن تشوفها لو تحبه من كتر انبهارك بالنعم اللي ربنا اداها لك عشان كده يحبهم ويحبونا لانه لما حبهم وراهم اللي لا يمكن يشوفوه وما يحبوش ربنا بعده ابدا لو ربنا حبك الكون كله هيحبك يوضع له القبول في الارض محدش يشوفك الا ويحبك ان الله وملائكته ورسل ان الله وملائكته واهل السماوات والارض حتى النملة في النملة في حجرها والحوت في البحر لا يصلون على معلم الناس الخير الناس كلها عارفاك حتى النملة النملة عارفة سيدنا سليمان اهو وبتحبه اهو النملة والملائكة عارفاك وبتتكلم عنك في الملأ الاعلى ماذا لو احبك الله طب ربنا يحبني ازاي عشان ربنا يحبك لازم يبقى ربنا اغلى حاجة في حياتك ازاي الحديث اللي هو ثلاثة يحبهم الر- الله مين يا رسول الله شوف الرسول قال ايه واحد كان في سفر مع قوم كلهم جم عند النوم مش قادرين يرفعوا راسهم وهو قام يصلي لغايه الفجر وواحد جه واحد سأله هو والناس اللي ماشيين معاهم عايز يسألهم بالله اعطوني صدقة لله فلم يعطيه احد فتخلف عنهم فاعطاه ورجل كان يجاهد مع المسلمين فلما جيش العدو بدأ يهزم جيش المسلمين حمل على جيش العدو في داخل صفوفه حتى يفتح الله له او يستشهد ايه الرابط ما بين دول الاولاني اللي تصدق ده ربنا اغلى عنده من المال والتاني اللي قام الليل ده ربنا اغلى عنده من النوم والتالت اللي جاهد ودخل بجسمه ده ربنا اغلى عنده من روحه ثلاثة يحبهم الله الطالب اللي قاتل نفسه في المذاكرة هدفع تمن اي دروس خصوصية او او او او كتب عشان اتفوق يبقى ايه يبقى التفوق اغلى عنده من الفلوس وفي نفس الوقت وفي نفس الوقت اثر اللي انا ذاكر يبقى التفوق احسن عنده من الراحه والنوم وفي نفس الوقت ممكن يطبق ثلاث ليالي في الاخر يموت ولا حاجه من كتر الجهد اللي بذله في المذاكره يبقى ربنا اغلى يبقى المذاكره اغلى عنده من ايه؟ اغلى عنده من حياته يبقى هو ده الحب يا جماعه هو ده الحب خلي ربنا اغلى حاجه عندك في حياتك وربنا سبحانه وتعالى يحبك يا ايها الناس يا ايها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان ونقف عند سليمان دي قوي يا جماعه عرفت منين لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون النمله بتعتذر لسليمان النملة يا جماعة لما يكون الانسان عادل حتى النملة اللي في مملكته بتبقى عارفة عدله الكون كله بيتأثر بالعدل بتاعه ولما الظلم بيجي كل حاجة بتتأثر بالظلم يبقى عندك اطول نهر في العالم وما عندكش كوباية مية نظيفة يبقى عندك حدين من حدودك كلهم بحار وبتستورد السمك المجمد يبقى عندك اخصب تربة في العالم ولا قمح ولا ذرة لا ليه الظلم اللي بيننا وبين بعضنا هو اللي خلى محق البركة من كل هذا ولما يبقى في عدل العدل يظهر في كل حاجة فتبسم ضاحكا من قولها الله تبسم تبسم ايه ضاحكة هل القرآن بيقول كلمة ملهاش لازمة مفيش في القرآن كلمة ملهاش لازمة طب ما ربنا كان يقول تبسم ايه ضاحكا دي ما هو يعني تبسم ايه لا يا جماعة ما انا ممكن تبسم ساخرة تبسم مستهزئة تبسم شامتة تبسم بأسا وحزن تبسم غاضبة لا يبقى اذا التبسم نفسه انواع يبقى اذا القرآن بيعيشك في الموقف كأنك عايش فيه بيوصفه لك بكل دقة كأنك عايش فيه فلما ذهبوا به واجمعوا ان يجعلوه في غايبة الجب كلمة به دي تبين لك ان اخوة يوسف خدوه جرجرة لغاية الجب اول ما غابوا عن عين ابوه ما صبروش لغاية ما يوصلوا للجب وغلقت الابواب يوصف لك امرأة العزيز بتفصل بتقفل الباب من بره باب ال- المبنى كله وبعد كده باب ال- ال- اللي بيدخل على الصالة وبعد كده اللي بابه الشبابيك وهي تحت ال- يبقى بي- بيصور لك كأنك انت عايش في المشهد بالظبط وغلقت الابواب القرآن بيعيشك جوه المشهد من كتر اعجاز التصوير اللي فيه تبسم ضاحكا طب يا رب ما كنت تقول ضحك لا يا جماعة اصل القلب المتصل بالله ما يعرفش الضحك هو ممكن يتبسم ضاحكا القلب اللي عايش مع الاخرة ما يعرفش يضحك الحسن البصري لما راح يعود واحد مريض فوجده في سكرات الموت بيغرغر فتغير لونه وعاد الى اهله فقالوا له الطعام والشراب يرحمك الله فقال واهلاه خذوا طعامكم وشرابكم فاني اليوم رأيت مصرعا لا ازال اعمل له حتى اموت انا شفت النهاردة حاجة مش هقدر يهلأ ليا طعام وشراب لغاية ما اموت غير لما اجتهد عشان انجى منها يبقى القلب المتصل بالاخرة ما يعرفش ان هو يضحك تبسم ضاحكا ليه تبسم ضاحكا تخيل انت فوجئت ان النملة عارف اسمك يبقى انت عرفت ان دي علامة من علامات رضا الله هي دي الحاجة اللي تفرح المؤمن فعلا البطل الثالث اللي بيظهر في القصة بعد النملة تتبسم ضاحكا من قولها وقال رب اوزعني ان اشكر نعمتك الاية دي قبل اي ظهور الهدهد في القصة رب اوزعني ان اشكر نعمتك يعني يا رب عارفين يعني اوزعني يا جماعة اوزعني يعني خلي جوايا واسع داخلي مستمر ان انا اشكرك يا رب يعني يا رب الهمني الشكر زي ما بتلهمني النفس يعني يا رب ما تخلينيش انسى نعمتك ولا لحظة في حياتي في كل مليم بترزقهولي في كل سؤال بجاوبه في امتحان في كل مشكلة بتحلها لي في كل اكلة وشربة بتجيبها لي يا رب خليني لما ترزقني بنعمة ما انساش انها منك وانسيبها لنفسي او لحد يا رب لما تديني نعمة ما تخلينيش انشغل بيها عن اللي انعم بيها عليا يبقى هي ده يا جماعة اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه طب وانا اعمل صالحا وخلاص لا الرسول عليه الصلاة والسلام لما جاله الاعرابي قال ها هأدي الخمس فرائض قال له افلح ان صدق رضي من الاعرابي بالخمس فروض ولكن ابن عمر لا نعم العبد ابا عبد الله لو كان يقوم من الليل لازم قيام ليل يعني ايه يعني ممكن الحاجة اللي تتقبل من غيرك ما تتقبلش منك يعني ممكن المعصية اللي بيعملها غيرك وتعذر فيها انت ما تعذرش فيها يعني انت بعد ما لبست نقاب انك ترجعي تكلمي واحد تاني يبقى انت بتعملي مصيبة غير لما واحدة متبرجة تقف تكلم واحد في الجامعة يبقى انت لما ترجع تنتكس بعد ما التزمت مش هتحاسب حساب اللي معرفتش لانك انت عرفت ولئن اتبعت اهواءهم بعد الذي جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا نصير وان اعمل صالحا ترضاه ما دام دخلت هنا بقى المطلوب منك اعلى من اللي بره لانك سمعت وفهمت وشفت وادخلني برحمتك مش بعمل يا رب ده انا كل اللي عملته ده نبي وادخلني برحمتك في عبادك الصالحين شايفين كلمات سليمان يا جماعه شايفين كلمات النبي شايفين لما امرأة بلقيس لما بلقيس ارسلت اليها هدية قال اتمدونني بمال فما اتاني الله خير مما اتاكم لما تشوف صاحبك بقى اغنى منك ركب عربية احسن منك صاحبتك جابت دهب اغلى منك صاحبتك اتجوزت جوازة احسن منك او قبلك لما تشوفوا يا جماعة حد نال نعمة من الدنيا انتوا ما نلتوهاش افتكر نعمة ربنا عليك في الدين عشان تهون عليك فما اتاني الله خير مما اتاكم يعني اذكر مرة يعني قبل ان يرزقني الله سبحانه وتعالى بمريم 8 شهور دلوقتي فكان الواحد فضل سنتين او سنتين ويه لا لا يرزق ففي مرة كده واحد يعني ايه ليس من الناس يعني ايه اللي لا تظنهم سليم الصدر يعني فات عليا ايامها وقال لي كلمة بايخة كده يعني مش فاكر الكلمة ايه ولكن فاكر ان الكلمة اثرت فيا فخرجت تاني يوم الصبح انا متضايق جدا يعني يعني انا زعلان اول مرة كنت احس ساعتها ان انا فعلا زعلان متأثر بالكلمة فبفتح المصحف وانا ماشي في الشارع كده فلقيت في وجهي فما اتاني الله خير مما اتاكم حسيت ان ربنا بيبعت لي رساله بيقول لي افتكر انا اديتك ايه قبل ما تفتكر انا خدت منك ايه عايزين يا جماعه الايه دي تبقى شعار لينا افتكر ربنا اداك ايه قبل ما تفتكر ربنا سبحانه وتعالى خد منك ايه عايزين نشوف كلمات سيدنا سليمان لما شاف العرش مستقر امامه لما ال- الذي عنده علم من الكتاب جاب له العرش قال هذا من فضل ربي ليبلوني ااشكر ام اكفر قال لا ده ده مش ابتلاء ده ده سراء يا جماعة الصحة ابتلاء زي ما المرض ابتلاء الغنى ابتلاء زي ما الفقر ابتلاء النجاح ابتلاء زي ما السقوط ابتلاء عايزين نفهم ان كل ابتلاءات السراء قد تكون اشد من ابتلاءات الضراء وكلها حكمتها اشكر ام اكفر ليبلوني عشان يكشف حياتك عشان ربنا يطلع اللي جواك عشان انت دلوقتي بتقول يا سلام ربنا والدين طب لو ربنا بسط لك في الدنيا شويه طب لو ضيق عليك في الدنيا شويه هيكشف الحقيقه اللي جواك ساعتها خير او ليست بخير سيدنا سليمان نلاحظ انه كان مترجم فوري للرسائل الربانيه اول ما يسمع النمله بتتكلم يقول ايه رب اوزعني ان اشكر نعمتك الحمد لك يا رب اول ما يلاقي العرش واقف قدامه يقول هذا من فضل ربي ليبلوني اشكر ام اكفر كان بيعتبر كل حاجه رساله من ربنا احنا الرسائل اللي بتوصلنا من ربنا كتير قوي ولكن احنا ترجمتنا ضعيفه جدا جدا يعني بنت ماتت عند الكوافير بتعمل شعرها جالها اغماء اه اتنقلت على المستشفى ماتت ماتت عند كوافير البنت دي كان ربنا بعت لها قبل هذه الخاتمة رسالة تخيلوا يا جماعة رسالة ايه اصابة بالسرطان سرطان وبرضه راحت تصبغ شعرها عند الكوافير وماتت في هذا الموقف بعد الرسالة دي في امية في قراءة اسأل الله ان يغفر لها اللهم امين يا رب وان يغفر لكل المسلمين اللهم امين يا رب ولكن احنا بنحاول يا جماعة نستنقذ انفسنا الوقت عايزين نترجم رسائل ربنا سبحانه وتعالى صح كعب بن مالك لما الملك بتاع ال- الملك العربي بعت له الرسالة لما الرسول منع الصحابة انهم يكلموه قال له صاحبك قد شفاك الحق بنا نواسك تعالى وانا اروق عليك واديك فلوس واديك مراكز فقام ماسك الرسالة رميها في النار حرقها في ناس بيوصل لها رسائل زي دي وبتحسب انها اكرام من ربنا كان ممكن كعب بن مالك يقول بس فرجت فرجت لما يكون شاب خاطب بنته وفي مشاكل على الفلوس وفي وسط الازمه جاله شغلانه ب 2000 جنيه وهيقدم فيها خمره فرجت ولا ابتلاء من ربنا لما يكون بنت اتاخرت في الجواز وفي وسط مشاكل مع اهلها عشان التزامها ودينها اتقدم لها عريس ما بيصليش فرجت ولا ابتلاء من ربنا عايزين نفهم ازاي نقرا رسائل ربنا صح يا جماعه عايزين نترجم رسائل ربنا سبحانه وتعالى صح نبقى مترجمين فوريين لهذه الرسائل سيدنا سليمان كان اغلى حاجه عنده في حياه ربنا اغلى حاجه عنده احنا اتكلمنا قبل كده عن موقف لما سيدنا سليمان كان قاعد يقرا اذكار المساء او يسبح ربنا في العشي ومرت الصفينات الجياد من قدامه فاخذ ينظر اليها لغايه ما لوهي عن ذكر الله لغايه ما الشمس غابت او لغايه ما الخيل غابت فقال اني احببت حب الخير الدنيا عن ذكر ربي الدراسة جاية الامتحانات جاية اني احببت حب المذاكرة عن ذكر ربي ما نذاكرش لا مش ما نذاكرش بس ربنا ما يتنساش ايام الامتحانات اني احببت حب التجارة عن ذكر ربي اني احببت حب الدراسة عن ذكر ربي اني احببت حب المراكز والشهادات عن ذكر ربي مفيش حاجة تلهي الانسان عن ربنا حتى توارت بالحجاب ردوها علي فتفق مسحا بالسوق والاعناق مفيش حاجة تقف بيني وبينك يا رب ابدا سيدنا سليمان يا جماعة سيدنا سليمان الشخصية اللي ما كانش فيه حاجة بتقف بينه وبين ربنا على الاطلاق بيبدأ يظهر البطل الثالث في القصة وقال ما لي لا ارى الهدهد ام كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا او لأذبحنه او ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال احط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين اسمع اني وجدت امرأة تملكهم الهدهد بدأ يظهر يا احداث وجدت امرأة تملك من تحت سبأ الهدهد سافر المسافة دي كلها ليه انت كنت مكلف من سليمان لا امال ايه الايجابية في الدين شيل مسؤولية الدين الهدهد ده انت لو واحد صاحبك بينك وبينه عشر شوارع تكسل تروح ولا هتركب له مواصلتين عما توصل له تكسل تروح ولا في بالك جنبكوا هتروح تدعوه تكسل تروح قال لا الهدهد يا جماعه بالك الهدهد ده الغنم بتاعت سيدنا ابو بكر مش الهدهد بقى الغنم عيله ابو بكر كلها في الهجره كانت بتعمل لله ابو بكر مع النبي في الغار وبنت ابو بكر اسماء 17 سنة وحامل بتمشي 5 كيلو كل يوم رايح جاي عشان تودي لهم الاكل وابن ابو بكر بيرعى الغنم عشان يمحوا الاثار الغنم كانت بتمحو الاثار عشان تخزن عن رسول الله يا الغنم الغنم خذلت عن رسول الله يا ليتنا نلقى الله بصحيفة غنمة من غنمات ابو بكر ان عجزنا ان نلقى الله بصحيفة ابو بكر لا نعجز ان نلقى الله بصحيفة غنمة من غنمات ابو بكر يا سلام الهدهد يا جماعة تسبب في انقلاب دولة كاملة من الالحاد والوثنية الى الايمان دولة كاملة انت تسببت في انقلاب شلة واحدة بس فرد واحد الهدهد قلب دولة اه يا جماعة الهدهد الكلب كلب اصحاب الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط الوسيط يعني ايه الباب طب هو الكهف كان له باب لا امال ربنا سماه وسيط ليه كانوا هم نايمين جوه والكلب واقف على الباب منع حد يدخل فكانه كان مانع أي- يعني واصد المكان منع ان حد يدخل اليه الكلب سد ثغر من الثغور كان واقف على ثغر سد باسط ذراعيه يعني ما نامش مستلقي نام في وضع استعداد انك انت تبقى في وضع استعداد باستمرار دي في خطر الكلب كان حاسس بالخطر ما نامش قعد في وضع الاستعداد قال لا وباصت ذراعيه ما بين الذراعين الصدر لو جت ضربه هتيجي في صدره تيجي في صدري وما تجيش في ديني انا عايز اقول ايه عايز اقول ان الغنم خذلت عن دين الله ما استطاعت الهدهد قلب دولة كاملة للايمان الكلب سد صخر من الصخور لوحده احنا عملنا ايه من هذه الاشياء ايه الحاجة اللي احنا عملناها يا فتخيل لما الهدهد جه لسيدنا سليمان كده بيقول له اني وجدت امرأة تملكهم طب قدم ذكر المرأة ليه مستغرب قوي امرأة امرأة ملكة الوقت الناس منقسمة من المواقف ضد النساء مواقف يعني يعني تلاقي واحد يقول لك المرأة دي ما تنفعش في اي حاجة ليه يا ابني المرأة دي ده, ده اشهر الطباخين رجاله ده اشهر مهندسين الديكور رجالة ده اشهر مصممي الازياء النسائية رجالة اذا كان الوظائف النساء الرجالة هم اللي فالحين فيها واحد تاني يقول المرأة بقت تنفع في كل حاجة المرأة اثبتت الجدارة اثبتت الجدارة كمغنية وهزت اوساط الشباب اثبتت الجدارة كلاعبة كاراتيه والعاب قوة والمرأة الحديدية وافلام المرأة الحديدية خير دليل اثبتت الجدارة كضابط بوليس وضابط جيش والمغامرون الخمسة نوسة ولوزة طبعا اثبتوا ال- آه المرأة اثبتت جدارتها لازم المرأة تطلع على المنبر ده تخطب جمعة زي زي الراجل وتقف في الصف القدم في القدم يستوي الصف جنبها جنب الراجل وليه تلبس حجاب يا اما الرجالة تلبس حجاب زي المرأة يا اما الستات تخلع الحجاب زي الراجل وليه الراجل اللي يطلع في اذاعة القرآن الكريم يقرأ القرآن بصوته هو صوت المرأة عيب ولا حاجة ما تطلع هي كمان تقرأ يبقى المرأة اثبتت نجاحها في كل شيء يبقى المرأة يجب ان هي تتساوى بالراجل تبقى ملكة بقى وتبقى قاضي وتبقى الحاجات ال... وتبقى جنرال في الجيش وتبقى كل حاجة ال... ال... ال... النظرة دي والنظرة دي يا جماعة المرأة ربنا حطها في وضع حطها في صغر بره في اوروبا وامريكا لما المرأة خرجت عن الوظائف بتاعتها في واحدة واتنين بقوا ناجحين وملايين النساء بقوا فاشلين الوقت المرأة بره بتدفع النفقة الشهرية للراجل شنفان ده دفعت النفقة الشهرية لطليقها هي اللي دفعت ال- القانون كده مع المرأة زي الراجل بقى المؤخر الصداق بقت المرأة بتدفعه بره الوقت لو هي اغنى من جوزها اللي طلقها او اللي هي طلقته ما هو برضه ممكن هو يطلق وممكن هي تطلق المرأة بقت اغنى بقت ده ده هو النتيجة يا جماعة وشقاء نفسي وشقاء اسري وشقاء مادي وشقاء اجتماعي واكتر نسبة اسلام بره للنساء اكتر من الرجاله كمان طب المرأة عندنا والمرأة ايام الخلافة وبطولات النساء اللي احنا هنعرض بيها الوقت دي يبقى اذا المرأة قد تكون كسبت شيء ولكن خرجت من وظيفتها اللي محدش يعرف يأداها غيرها فافسدت المجتمع بخروجها الى مثل هذه المواطن اني وجدت امرأة تملكهم واوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله الشمس تخيل الهدهد بيستنكر الشمس بيسجد الشمس اللي هي عبد من عباد الله كان الرسول مع ابو ذر في المسجد وقت غروب الشمس صحيح البخاري فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتدري يا ابا ذر اين تغيب الشمس انا عايزك تعيش مع المعنى بقلبك بقلبك بقلبك انت ممكن ما تقدرش تفهمه ماديا ولكن هتفهمه بقلبك وهتعرف الشمس دي في حالة عبادة قد ايه فقال انها تذهب فتسجد تحت عرش الله ياه الآية اللي الرسول قرأها آية في غاية الخطورة يا جماعة ثم قرأ قول الله والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ال- ال- ال- الحاجة اللي الرسول عبر عنها في الحديث بان هي السجود مكان السجود هي الحاجة اللي ربنا عبر عنها في الآية بانها الايه ها؟ المستقر كأن ال- الكون كله بيجري ومنطلق الى الله ولا استقرار له الا لما يصل الى الله كأن المستقر بتاعك لما تصل الى الله اي وضع انت لم تصل الى الله فيه تقدرش تحس باستقرار ولا سكينة ولا ايمان تقدرش تعيش سعيد في حياتك تجري وتجري تجري ده ده انقلاب في نظرتنا للكون اه انت عشان لك ايدين ورجلين ولسان انت اللي حي والكون لا الكون زيه زيك بيجري وبينطلق لله حركاته واتجاهه وسرعته كلها كل افعاله لها معنى على عبادته لله سبحانه وتعالى الشمس بتجري ربنا طب وانت بتجري فين وانت منطلق لله بتجري ولا بتقدم رجل وبتاخر رجل الرسول عليه الصلاه والسلام جاله ابو سعيد الخدري فقال له في السلسله صحيح يا رسول الله اني رايت فيما يرى النائم اني تحت شجره فاذا هي تقرا سوره صاد سورة صاد فا اللي هي فيها سيدنا سليمان لما ذبح الخيل لما اعترض عن ذكر الله فحتى اذا اتت على السجدة فيها سجدة سجدت فقال له رسول الله اسجدت انت طب هي سجدة السجاد فقال لا يا رسول الله فقال انت احق بالسجود منها ربنا بيعلمنا في الرؤى ان احنا نعبده زي ما الكون بيعبده اشمعنى سورة صاد يا رب اصل سورة صاد دي بتكلمنا عن ان مفيش حاجة تعطلك عن ربنا ابدا حتى فيها موقف سيدنا سليمان اللي حكيناه فكأن الكون مفيش حاجة معطلة عن ربنا انت كمان تنطلق الى الله سبحانه وتعالى بلا عائق الشمس والبدر من انوار حكمته والبر والبحر فيض من عطاياه والنمل تحت الصخور السم مشده والنحل يهتف حمدا في خلاياه الموج مشده والبحر كبره والطير سبحه والحوت ناجاه وكل شيء الى الله يذكرنا والعبد ينسى وربي ليس ينساه كل شيء شاهد على ربنا سبحانه وتعالى كل شيء دليل الى الله ده حتى الحجر انا مش عايز اكلمك عن الانبياء والاولياء والملائكه والصالحين والسلف والصحابه انا عايز اكلمك الحجر عبد ربنا الملك ازاي الحجر علاقته بالملك شكلها ايه الحجر بيصلي الايه اللي سمعناها في صلاه المغرب تسبح له السماوات قال ايه السبع ده الكون كله في صلاة جماعة مش خمس مرات في اليوم ولا خمسين مرة في اليوم اربعة وعشرين ساعة الحجر يا جماعة بيذكر ربنا ما من ملب يلبي ربنا يرزقنا الحج والعمرة يا رب الا لبى ما عن يمينه وشماله من حجر او شجر او مضر من ها هنا وها هنا حتى ينقطع الطريق الحجر بيذكر ربنا الحجر يا جماعة بيخشع لما يسمع قرآن لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته قاطعا الحجر يا جماعة سبح في ايد النبي الحصى سبح والرسول سمعه عليه الصلاة والسلام والصحابة سمعوه بل مش بيعبد ربنا ده الايمانيات الايمانيات بتاعته الحجر بيحب في الله احد جبل يحبنا ونحبه ال- ال- ال- الجزع لما حن الرسول الله صلى الله عليه وسلم اني لاعلم حجرا في مكة كان يسلم عليه بيحب في الله الحجر بيغضب لاجل الله وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا ادا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الارض وتخر الجبال هدا الحجر بيجاهد في سبيل الله مش الرسول عليه السلام قال ان المسلمين يقاتلون اليهود في اخر الزمان فاذا اختبأ اليهودي وراء حجر او شجر انطق الله الحجر والشجر فقال يا مسلم يا عبد الله وراء يهودي تعالى فاقتله ده الحجر يا جماعة احنا علاقتنا بالله شكلها ايه وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان واعمالهم يعني ايه الشيطان ضحك عليهم التماس العذر للناس الناس مش وحشة الشيطان هو اللي وحش وضحك عليهم فصدهم عن السبيل هي دي مشكلة الشباب الوقت زين لهم الشيطان واعمالهم ال- القشرة الفلصة اللي مغلف بها المعاصي هي دي المشكلة ان الوقت تيجي تكلم الشاب في الدين او تديله شريط زي ما بالظبط واحد كده قرفان من الاكل تديله سندوتش يقول لك لا لا لو سمحت والله مش قادر مش قادر قرفان الشاب بيرد شيت مش عايز الحاجات دي مصدود ليه مزين ليه اللي هو فيه الدش والصحف الصفراء والعلمانيين والاعلام سبغ له المعصية بقشرة فالصو من ضمن القشرة الفالصو انا بصلي وصوم الحمد لله من ضمن القشرة الفالصو الدين وسطية الدين اعتدال انا كده كويس انا كده معتدل انا كده متزن انتوا متطرفين تيجي تكلموا في الدين ما عادش خلاص يقبل وصدهم فصدهم عن السبيل فهم لا, يس... لا يهتدون الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض يا سلام يا رب بيخرج المستخبي اللي ما حدش يقدر يخرجه قدرة قدرة الهدف بيحط من قرف الطين ما يعرفش ال ال ال الدود فين ربنا يبعث له الدوداء من قارب فبيقول مين اللي خرج لي رزقي بقدرته سبحانه وتعالى الا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والارض ويعلم ما تبدون وما وما تعلنون الهدف بيتكلم عن ربنا انت تعرف تتكلم كده عن ربنا تقدر تقول الكلام ده عن ربنا تقدر تتكلم عن ربنا كلام من كتر روعته ربنا حط لنا سجدة في القرآن هنا بحيث ان قلبك يسجد من كلامه وجبهتك تسجد تقدر تتكلم عن ربنا قد ايه عقدتك في الله قد ايه زي عقدة الهدهد بيوصف قدرة الله وعلم الله بيتكلم عن الله سبحانه وتعالى الله لا اله الا هو رب العرش العظيم ليه وصف ربنا ان رب العرش العظيم ليه اصله قال ولها عرش عظيم اوعى لما تشوف الدنيا تنبهر بيها وتنسى الاخرة اوعى لما تشوف امريكا تنبهر بانجازاتها وتنسى انجازاتنا ايام ما كنا على الدين اوعى لما تشوف فتن الدنيا تنسى الجنة اوعى لما تشوف قدرة المخلوق تنسى قدرة الخالق في السعودية ايام زمان ايام ما كانت الدولة لسه بتنشأ وانجلترا بتحاربها فقالوا هنجيب لكم طيارات قالوا هيجيبوا لنا طيارات ايه الطيارات دي حاجات من فوق كده بتضرب تبيض على طول ما نعرفش نعمل معاها حاجه فالناس اترعبت وفزعت فواحد اعرابي بسيط ولكنه مؤمن قال لهم هو الطيارات دي فوق ربنا ولا ربنا اللي فوق الطيارات قالوا له لا ربنا اللي فوق الطيارات قال لهم خلاص يبقى خايفين من ايه مدام ربنا اللي فوق الطيارات ما تنبهرش بالمظاهر الجوفاء وتنسى دينك وتنسى الجنة وتنسى قدرة الملك سبحانه وتعالى قال سننظر اصدقت ام كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فالقيه اليه تاني السفرية الرهيبة دي هيسافرها تاني عشان ربنا سبحانه وتعالى سافرها تاني بتظهر البطلة الرابعة في القصة يا جماعة وهي بلقيس تلك المرأة الحكيمة امرأة بلقيس دي مين بلقيس دي شابة وجميلة جدا جدا واوتيت من كل شيء وغنية جدا مش عندها عربية Lancer ولا جايبين لها مع... لا ده بتملك بلد كاملة وبنت اصول من اسرة ابوها ملك انا عايز بس نفهم شخصية بلقيس عشان نعرف هنتعامل مع مين ونعرف هذه المرأة لما هتضحي هتضحي بايه ده في لحظة من اللحظات طلب منها التضحية بعرشها كله ما لما كانت هتسلم مش هتفضل ملكة على هؤلاء القوم وت... هتضحي بكل شيء اه هتضحي بكل شيء عشان ربنا سبحانه وتعالى بطولات بلقيس يا جماعة اول بطولة لها الحكمة الحكمة الشديدة يعني يعني شوفوا لما سيدنا سليمان بعت لها الرسالة قالت ايه واني مرسلة اليهم بهدية هو بعت لها رسالة بيقول لها الا تعالوا علي واتوني مسلمين فبتسأل قومها بتقول لهم ايه يا ايها الملأ اني القي الي كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم الا تعلوا علي واتوني مسلمين اعمل ايه قالوا نحن اولو قوة دايما العسكريين كده احنا جاهزين ومستعدين ويودوا البلد في مصيبة في الاخر احنا جاهزين لاي حاجة ايه يلا ادخلي عشان البلد كلها تطحن وتبات ولكنها امرأة حكيمة ما ضيعتش شعبها انسانة عاقلة بلقيس عايزين المرأة تتعلم بل الشباب يتعلموا انسانة عاقلة لا اول حاجة ما كنت قاطعة امرا حتى تشهدون المشورة فكر المشورة فكر التكامل مش الاستبداد بالرأي هو ده اللي انقذ الامة بتاعتها وبعد كده واني مرسلة اليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون الله ليه سيدنا سليمان بعت لها الجواب الشديد ده بعتت له هديه ليه يا جماعه فكر اهل الباطل وكانت لا تزال على الباطل طبعا فكر اهل الباطل في كسر اهل الحق الوقت تركيا بدأوا يوصلوا لرئيس الوزراء التيار الاسلامي نعمل ايه طيب نحاول ان احنا نرشيهم بالانضمام للاتحاد الاوروبي بحيث ان احنا نبعد الفكرة الاسلامية عن الحكم عايزين تيجوا اتحاد اوروبي تنازلوا عن الفكرة الاسلامية سيدنا سليمان كان ممكن يقول طب اخد الفلوس واصرفها على الاسر الفقيرة اخد الفلوس واصرفها في الدعوة لا كثير من الدعاة بيتنازل عن ثوابت الدين وهو يظن انه ينصر الدين انتوا عايزيني اتنازل عن او اسكت عن الشرك والمعصية عشان الهداية بتاعتكم ازاي اهل الباطل بيكسروا اهل الحق لا يجوز الربا حرام وال... يا عم الشيخ بس تعالى بس هنعمل لك برنامج في الدش كده ونروق عليك يجوز خلاص زعلانين ليه قال له نفس الاسلوب اللي اتبعوه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمان ما هو الوقت واحد طالع وبيتكلم والناس بي... خلاص تعال تعال ان شئت ملكا ملكناك عايز ايه ان شئت نساء زوجناك ان شئت مالا اعطيناك مقابل ايه الا تعيب الهتنا ولا تسفي احلامنا لا بل انتم بهديتكم تفرحون تنازل عن ثوابت الدين لا الوقت السفر للخليج اصلا ايام السبعينيات سفر الشباب المصري ده كان ضمن خطة امريكية من اجل صرف الشعب عن الدين بعد ما بدأ تيار الدنيا تنامة تاني في وثائق مكتوبة انك افتح لهم ابواب الدنيا كان سفر السعودية من اهم اسباب انتشار التيار الديني في مصر اه والله الواحد كان طفل ايامها ولكن كان حاسس ان كل اللي ركب السعودية ركب مصحف ال- المحسني بتاع زمان او الحذيفي او او او الدين اتنشر في مصر نشر رهيبة بسبب سبحان ربي الحاجة اللي هم عملوها عشان يضربوا الدين العلمانيين دلوقتي تعالى يا عم الشيخ اللي بتشتم فينا نعمل لك مؤتمر جميل كده ونحطك على المنصة ويقدمك واحد يقول فضيلة المفكر الاسلامي فلان ها هتقول ايه خلاص طبعا بعدها يقول له احنا حبايب واخوات اخوات اه ال- الرشوة ال- ال- الرشوة يا جماعة مش شرط فلوس المركز رشوة المدح رشوة التلميع في الدش رشوة يبقى عايزين نفهم ازاي اهل الباطل بيصرفوا اهل الحق عن الامر انسانة ذكية انسانة ذكية ولكن طبعا مع اهل الحق لا انتوا مدوناني بمال انتوا جايين ترشوني ما ينفعش الكلام ده من حكمة بلقيس من الحكمة بتاعت بلقيس شوف ربنا بيقول ايه قالت ان الملوك اذا دخلوا قرية افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة ها وكذلك يفعلون مين اللي قال كلمة وكذلك يفعلون ها حد يعرف الله مش هي يعني ربنا بيصدق على كلام امرأة كافرة ايوه يا جماعة احنا المرة اللي فاتت تقلنا عليكم في حتة فقه التكامل والخلاف المرة دي هنتقل عليكم في حتة تانية التجرد لله يا جماعة كافرة المفروض ربنا يقول ملعونة وفاسقة وجهلة وغبية ده ربنا بيصدق اقوالها الحكيمة ويلسع الكفر التجرد يا جماعة انك انت لما تكره اللي قدامك ما تشوفوش اسود خالص ان احنا ننصف المخالفين لينا ان مش عشان انت بتخالفني في الرأي يبقى انت كل حاجة عندك غلط وانا كل حاجة عندي صح تجرد ربنا سبحانه وتعالى لما نزل حكم الخمر قال ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس الخمرة يا رب بتقول ان فيها منافع واسمهما اكبر من نافعين يا رب الخمرة اه يا جماعة الموازنة يا جماعة ان احنا لازم يبقى عندنا موازنة ما بين الحسنات والسيئات دايما باستمرار يبقى اذا عايزين نتعلم التجرد عايزين نتعلم ان احنا لما نخالف حد الخلاف مش نهاية القضية الخلاف مش معناه ان انا في وادي وانت في وادي عايزين نفهم الدين عايزين يبقى عندنا فهم لدين الله واحد صاحبي بيقول لي هو الواقع ده يتحل لو جه ناس حافظه البخاري ومسلم قلت له لا لو جه ناس فاهمه البخاري ومسلم فهم الدين عارفين الدكتور واللي واقف في صيدليه اللي واقف في صيدليه حواليه 3000 دواء ولكن هو ما يعرفش استعمالاتهم هو بس تقول له اللي اسمه كذا يديهولك الدكتور عارف استعمال كل دواء يجي له العيان يقول له انا عندي كذا يقول له اه الدواء الفلاني ينفع لك احنا مش عايزين يا جماعه واحد واقف في صيدليه الشرع عايزين دكاتره في القران والسنه عايزين واحد فاهم الايه دي بيتحل فيها المشكله الفلانيه والحديث ده بيتحل فيه المشكله الفلانيه عايزينكم تبقوا دكاتره في دين ربنا تبقوا فاهمين دين لان الفهم لما غاب مقاس الواقع اللي بره ديت اصبح او قلنا الى ما قلنا اليه فالدرس الفكر الصغير اللي بنمرره النهارده في النص كده ان احنا لما نختلف نفضل محتفظين باحترامنا لبعض ونفضل قابلين بعض ونفضل شايفين ايجابيات بعض والخلاف لا يفسد التجرد اي قضيه فواحنا بنتكلم عن بلقيس عايزين نعرف قد ايه خطورة قدر المرأة يعني هل المرأة دي حاجة قليلة المرأة يا جماعة في اخطر دور في المجتمع لا ينقص دين اي واحد منكم غير بسبب المرأة هو في فتنة شد منها ولا يكمل دين اي واحد منكم الا بالمرأة نص دينك اكثر اهل النار المرأة واول واحد يزاحم النبي على باب الجنة على باب الجنة امرأة يبقى المرأة هنا وهنا اهل صدق سبحان ربي المرأة لما ربنا ضرب للمؤمنين مثل وضرب الله مثلا للذين امنوا ضرب امرأة امرأة وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة يبقى المر- المرأة دي ممكن تفرق مع المجتمع اللي فوق وممكن تنزله في الحضيض خطورة دور المرأة سيدة عائشة رضي الله عنها ابو موسى الاشعري بيقول ما كنا نحن اصحاب رسول الله نختلف في مسألة فنرجع اليها الا ونجد عندها علما منها يا عائشة المرأة كان عندها كم سنة كانت قدنا 25 26 سنة سيدة عائشة رضي الله عنها يعني السيدة عائشة كانت من عبادتها ان هي كانت يعني احد الصحابة زارها بعد الضحى كده في الغدو فوجدها تصلي الضحى وتبكي وهي تقرأ قول الله فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم تبكي وتقرأ القول ده وتكرره زهق مشي راح السوق ورجع وجدها تكرره في نفس الركعة فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم انسانة عابدة عالمة يبقى اذا يا جماعة المرأة دي ممكن يعني سعيد بن المسيب رضي الله عنه جوز بنته لأحد طلبة العلم فالصبا يوم الصباحية لبس لبس كده فبتقول انت رايح فين قال لها لكي اطلب العلم عند سعيد فقالت له اجلس اعلمك علم سعيد اقعد عايزين اخت من الاخوات اللي فوق جوزها يتجوزها كده يوم يوم الصباحية كده انت رايح فين رايح درس الشيخ محمد حسان اجلس اعلمك علم الشيخ محمد حسان عايزين اخوات فقيهات في دين ربنا سبحانه وتعالى عايزين اخوات ثابتات على دينهم يا جماعة الصحابة والصحابيات صبروا على الاذى في دين الله صبر لا يحتمله بشر ام شريك تسمعوا عنها تسمعوا ان الكفرة كانوا بيجيبوا لها العسل يقعدوا يسقوها عسل ويمنعوا عنها المية ثم يقيدوها بالاغلال ويرموها في الصحراء المحرقة لغاية ما يلتهب حلقها من العطش حتى تكاد تموت من العطش بيسقوها عسل عشان تعطش اشد ما يكون العطش سنيرة جارية عمر بن الخطاب جارية عمر بن الخطاب كان بيكويها بدروع الحديد بمكاوي الحديد حتى عمي بصرها يا سمية رضي الله عنها سمية كانوا بيجيبوا ابنها وجوزها قدامها يقعدوا يعذبوه وهي يعذبوها معاه يلبسوهم اضراع الحديد وبعد كده يدفنوهم في الصحراء في الرمل الملتهب ويفضلوا يرجموهم بالحجارة ابنها وجوزها الرجالة قالوا كلمة الكفر وقلوبهم مطمئنة بالايمان وهي المرأة سبتت لغاية ما ماتت لم يصرف عن دينها اي شيء امرأة يا جماعة امرأة عمر بن الخطاب كان بيجيب جارية مسلمة يظل يجلد فيها يجلد فيها لغاية ما ايده ما عادش قادر يجلدها يقعد يريح اما يرجع يجلدها تاني يقول لها ما منعاني عنك اني قد مللت خلاص ما عادش قادر اجلدك واستحمله وصبره وسبته اسيا امرأة فرعون اسيا لما الواحد يقول وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون كانت ايه امرأة فرعون دي سيدة مصر الاولى لا سيدة العالم الاولى كانت مصر اكبر دولة في العالم في هذا الوقت فرعون من حبه فيها ما قدرش يعمل حاجة لموسى وهو طفل انها كانت حمياه قالت له في حميتي خلاص يعني ما لا تقتلوه خلاص فرعون لما هذه المرأة انقلبت الى الايمان اوتد في يديها ورجليها يعني يعني حط الاوتاد غرزها في ايديها ورجليها الاربعة في اطرافها الاربعة فكانوا يعذبونها حتى اذا انصرفوا عنها ظللتها الملائكة كما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واستحملت امرأة فرعون الاخت اللي بتقول لك جوزي مش ملتزم وانا اعمل ايه انا جوزي ما بيساعدنيش في الدين جوزك فرعون ووصلت لاعلى درجات الايمان وكملت من احد اربع نساء في تاريخ البشريه كملوا يبقى جوزك مين يعني عشان تيجي تقول واثرت في اهتزاز عرش فرعون اشد مما اي حاجه تانية اثرت بثباتها واستحملت غربه الدين وسط طوفان الكفر اللي في القصر مفيش اخت تقول النقاب بتاعي وبيتريقوا عليا صحباتي واهلي بيتريقوا عليا وكل ما اتقابل مع اولاد خالاتي واولاد عماتي ما تستحملي يا اختي ايه المشكله في غربه دينك تستحملي غربه الدين من اجل الله سبحانه وتعالى وكان قولها رب ابن لي عندك بيتا في الجنه عندك يا رب عندك قبل النواد في الجنه عندك من كتر حب الله سبحانه وتعالى ونجيني من فرعون كانت بتسأل ربنا الجنة قبل ما تسأل ربنا النجاة من فرعون كان هم الاخرة في قلبها اكتر من هم مشاكل الدنيا وفتن الدنيا كان قلوب عايشة مع الاخرة لا تفتن بالدنيا لانها عايشة مع الاخرة يبقى احنا عايزين نساء من هذه النوعية عايزين نساء كده يا جماعة عايزين نساء ابطال وعايزين شباب ابطال عندهم علو همة في دين ربنا سبحانه وتعالى الملمح الاخير في قصة بلقيس يعني في واحد بعد ما يسمع القصة الطويلة العريضة دي كل اللي جه في دماغه هو سيدنا سليمان ما اتجوزش بالقيس في الاخر ولا ايه هو كل اللي في دماغه كده وصورة يوسف كل اللي شغله وتعبه قوي هو يوسف اتجوز امرأة العزيز ولا لا يا جماعة احنا مش فيلم عربي ربنا سبحانه وتعالى ما ح- في الاخر اتجوزها تخ- شوف النهاية قالت رب اني ظلمت نفسي واسلمت مع سليمان النهاية السعيدة في الافلام العربي الجواز احنا عندنا النهاية السعيدة الاسلام والتوبة عشان كده كانت النهاية السعيدة في قصة سليمان وبلقيس واسلمت مع سليمان لله رب العالمين النهاية السعيدة في الدرس اللي فات مؤمن قال ياسين قيل ادخل الجنة كان دخول الجنة دي النهايات السعيدة بتاعتنا هي دي الخواتيم السعيدة بتاعتنا النقطة الاخيرة اللي عايزين نعقب عليها في قصة آه، سليمان مسألة يا جماعة سليمان والدنيا لان في شباب يعني مفاهيم صغيرة سريعة جدا كده تتعلق بالدنيا لان الشباب محتار الوقت تلاقي طرف عنده سعار دنيا سعار هيموت على الدنيا يا ابني ايه الفرق بين واحد عنده ربع جناح بعوضة وواحد عنده نص جناح بعوضة ما هو ده الفرق بين ال Lancer وال Fiat ده الفرق بين المشاة وسوسة التوتة ده الفرق بين عصير ال marron glacé وعصير الليمون هو ده الفرق ربع جناح بعوضة ونص جناح بعوضة ايه الفرق عايزين ما يبقاش عندنا سعار في الدنيا لو امتحانات الترم اللي جاية سؤال واحد فيها ضاع مصيبة يوم مش فايت والفجر بتاع اليوم ده راح ولا كأن حاجة حصل لا عايزين يبقى اولوية حياتنا ان علاقتك بالله لازم تجيب فيها امتياز طب والدنيا هات امتياز وحضر ماجستير ودكتوراه ربنا يزيدك ولكن اول ثابت علاقتك بالله لازم تجيب فيها امتياز ده اخطر قضية في حياتك عايزين نعرف يا جماعه ان الدين الدنيا الدين لما بيجي الدنيا بتيجي التمكين بيجي ما حد سأل نفسه ليه قصة سليمان في سورة النمل الممكن ليه جت بعد قصة آه، موسى في سورة النمل اللي خايف من فرعون ذهب اليه على خوف وخايف من العصا سليمان كانت بالقصة اللي خايفة منه كأن ربنا بيقول لك ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا بكرة امريكا هي اللي هتخاف مننا بكرة اسرائيل هي اللي هتترعب مننا بكرة اهل الباطل واصحاب الصحف الصفراء هم اللي هيترعبوا مننا بكرة التمكين جاي لاهل الدين يقينا يقينا ولكن القضية هي اللي احنا بنتكلم عنها دلوقتي التمكين هيجي ازاي بالدين طب ولو مفيش دين اهو صدام اهو طالع على الاعلام كل يوم كل يوم ذل وراء ذل اخر مرة كان طلباته من ال- من القضاء ايه عايز جذبة جاز صدام عايز جزمة سب- اللي كان واخد الشعب كله جزمة بقى عايز جزمة الوقت سبحان الله العلي العظيم عايز جزمة الجزمة بتاعته مقطعة وبيطلب من المحكمة يعني بيتضرع لهم ان هم يجيبوا له جزمة بدل اللي في رجليه دي سبحان المعز المذل فالمقصد يا جماعة ان الدنيا سبب مجيئها هو الدين عشان كده الواحد ما بيحاولش يتكلم كتير عن الدنيا الواحد بيحاول يتكلم كتير عن الدين ليه انا بتكلم عن الحاجة اللي لو جت الدنيا هتيجي اهم حاجة انك تبقى ملتزم صح لو انت بقيت ملتزم صح واتجوزت هيبقى كل همك ايه ازاي مراتي تبقى داعيه لله لو انت بقيت ملتزم صح وخلفت ازاي اربي ولاد على الدين لو انت بقيت ملتزم صح وخدت شهاده عاليه ازاي استثمرها لنصره الدين لو انت بقيت ملتزم صح ونجحت في التجاره ازاي انفق في الدعوه الى الله وفي الصدقه لو انت بقيت ملتزم صح وحكمت دوله ولا مسكت مركز ازاي اسخره لتطبيق شرع الله يبقى مشكلتنا انك تبقى ملتزم صح انها ملتزم تايواني وجالك فلوس انسى ربنا ملتزم تايواني واتجوزت هتنام في العسل خلاص انسى هتنام مع اللي ناموا في العسل يبقى القضية يا جماعة ازاي تبقى ملتزم صح يعني نصرة الدين بالدنيا ما تنفعش ما ينفعش ينصر الدين الا لو في دنيا احنا عايزين اقتصاد اسلامي وعايزين كوادر اسلامية في الطب والهندسة والتجارة وعايزين علماء وعايزين اعلام اسلامي بدل ما الصحف العلمانية مبهدلة الشيوخ والدعاء وقاعدة تريقة عليهم وتحريض عليهم يبقى لنا اعلام اسلام ولكن تعالى الاول يبقى عندك دين وبعد كده قول انا عايز انصر الدنيا بالدين الدين بالدنيا الاول يبقى عندك دين انما واحد ملوش حظ من قوم الليل مفيش عبادة وملوش حظ من قوم فانذر مفيش دعوة وملوش حظ من اقرأ مفيش علم ويقول لك انا انصر الدين بالدنيا يا ابني ده انت مالكش انت ليك سهم في الدعوة ليك سهم في بتدعو الناس ليك سهم في العبادة قوام صوام ليك سهم في العلم بتطلب علم بتحضر دروس لا طب هتنصر الدين بالدنيا ازاي بقى ده انت يا ابني اول ما تشوف فتنة الدنيا صغيرة كده اهوت هتقع من طولك قدام على طول يبقى لازم يبقى في دين نصرة الدين بالدنيا مبدأ قوي وراسخ ولكن على شرط ان يبقى الاول فيه دين يا جماعة يبقى احنا عندنا دين النموذج اللي احنا بنعرضه الليلة واحد جمع الدين والدنيا في الدين نبي وفي الدنيا ملك يعني ممكن يتجمعوا ممكن يتجمعوا يعني ممكن ابقى محترف في الاتنين ممكن تبقى محترف في الاتنين بس لو عندك عزيمة وجدية في المضي في طريق الله سبحانه وتعالى يبقى اذا عايزين اه الموازنة هو بين الدين والدنيا مفيش حاجة عطلته عن ربنا ونال اعلى الدنيا الدنيا غيرت قلبه اول ما, ما الدنيا عطلته عن ربنا ذبحها يعني سابها ما سابهاش انما ما سابهاش تعطله عن ربنا سبحانه وتعالى طب هو عمل ايه في الدنيا سخر كل حاجة للدنيا سخر الجن من اجل الدعوة لله سخر العلم من اجل دعوة امرأة بلقيس هي امرأة بلقيس دي اسلمت ازاي اصلا امرأة بلقيس يا جماعة اسلمت ازاي لما ورى لها اية الصرح امرأة بلقيس عندها قوة نحن له قوة فلما ورى لها اية العرش ده ايه قوة ما تأثرتش لما ورى لها اية الصرح البيت اللي مبني في المية زي الوقت اللي بيحاولوا يعملوه في ال- في شرم الشيخ والحاجات دي بيت جوه المية تدخل جوه البيت كده والمية حواليك والسمك حواليك ال- انبهرت على طول ليه لان هي كانت ايه لان هي كانت ما عندهاش العلم يبقى اذا سيدنا سليمان سخر العلم من اجل نصرة الدين سخر الملك من اجل نصرة الدين وكان من ثمرة ده بالقيس اللي كان من ثمرتها اسلام قومها كلهم على ايديها مين فيكم اسلم التزم شلة على ايديه ولا خمسة على ايديه ولا انت عيلتك على ايديكي مين يا جماعة الاسبوع اللي فات اخت متصلة يعني يعني بتقول انا نمت وانا بدعي ربنا اللهم ارزقني غدا بنتا متبرجة ادعوها الى الله فتلبس الحجاب على ايديها يا رب اه بقى بتسمع كلام عبد الله بن جحش بقى وبت... وربنا رزقها رضاعة تاني يوم بفضل الله سبحانه وتعالى واحدة تانية متصلة بعد الدرس خرجت بدأت توقف هي وصاحبتها بنات في الشارع وتكلم كل واحدة شوية وتديها مطوية ولا شريط ولا حاجة وروحت بيتها و- لعل الله سبحانه وتعالى اطلع عليها في هذه اللحظة فرضي عنها رضا لا يسقط عليها بعده ابدا يبقى قضية يا جماعة ان يبقى ليك شغل في الدعوة او ليك شغل في الدين وانك انت تسخر كل دنيا ربنا اداها لك في نصر دين الله سبحانه وتعالى آه، يعني خاتمة الدرس اللي ما ننساش ان احنا ننوه عليها ان ايه الرابط المشترك ما بين القصص الاربعة او الابطال الاربعة القدوة النملة قدوة في حمل المسؤولية وفي الهم الجماعي وفي شيل مسؤولية الاخريات او اصناف اصناف جنسها الاخريات النملة قدوة يا جماعة الهدهد قدوة ايه الجهد الرهيب اللي بذله ده عشان الدين وايه الربانية دي سليمان قدوة قدوة في علاقته بالله قدوة في علاقته بالدنيا والموازنة اللي هو فيها قدوة في علاقته بالحكم والرعية اللي ربنا ولاها عليه قدوة ال- بلقيس قدوة قدوة في التوبة الى الله شوفوا التوبة بتاعتها كانت هتسيب عرشها وسابته ودست عليه بالجزم قدوة في التضحية لاجل الله سبحانه وتعالى قدوة في الحكمة قدوة في ان هي اسلم على يد قومها كلهم عايزين يا جماعة القصة دي تبقى قصة القدوة لما نيجي نقرا الليلة كده فيها واحنا بنقوم الليل بيها ان شاء الله نلاقي كل كلمة ليها معنى قوي في سطورنا كل كلمة فيها نور بيهدينا الى الله سبحانه وتعالى يا ترى الليلة هنخرج بكم هدهد من هذا الدرس لو خمس هداهد بس هدهد يطلع بكرة على الجامعة وهدهد على المشاية يوم الخميس بالليل وهدهد على النادي وهدهدين على هاوي البلد تتقفل بخمس هداهد خلاص يا جماعة عايزين خمس هداهد بس يا ريت بس والله عايزين خمس نملات شايلين هم هذه الامة شايلين همها كده و- و- وفدائيين ما يدخلوش يستخبوا قبل ما الصف كله يتحمى والصف كله يأمن عايزين هنطلع بكم هنطلع من النساء اللي فوق بكم واحدة بكم بالقيس بكم واحدة تضحي وتثبت والملك تدوس عليه بالجزمة من اجل الله سبحانه وتعالى بكم داعية الى الله هنخرج امرأة بالقيس كانت سبب في نجاة قومها كلهم زي ما النملة كانت سبب في نجاة قومها كلهم القصة مترابطة مع بعض جدا هنخرج بكم هدهد وبكم نملة و... يعني عايزينك تبقى هدهد خليك هدهد في بيتك خليك هدهد في ال section بتاعك خليك هدهد وسط شلتك واصحابك خليك هدهد في كل مكان تروح فيه عايزين يا جماعة القصة دي نستفيد منها ان احنا فعلا يبقى لنا قدوات زي سيدنا سليمان قلوب لا تعرف الفتنة سيدنا سليمان ما فتنش بالدنيا والملك الهدهد لما شاف العرش بتاعها قال لا عرش ربنا اعظم امرأة بلقيس لما الملك كان بينها وبين ربنا داست على الملك بالجزمة كله داس على كل الفتن بالجزمة لاجل الله قلوب لا تعرف الفتنة ولم تعرف الفتنة النملة ما خافتش على امنها وعلى نفسها ووقفت تفدي الصف وتضحي من اجل الصف وتدافع عن الصف او تن- أو تنذر الصف يبقى اذا يا جماعة من ضمن الروابط برضو ان القدوات الاربعة دي كانت فوق مستوى الفتن على الاطلاق يعني هنكرر مرة تانية هنخرج يا ترى بكام هدهد الليلة وبكام نملة الليلة وبكام بلقيس الليلة وبكام تابع ومتبع من اتباع سيدنا سليمان القدوة بتاعت الليلة اسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا وان يعلمنا وان يفهمنا القرآن وان يفهمنا بالقرآن وان يعظم حظنا منه انه ولي ذلك والقادر عليه امين